الحديث ده صحيح انت متأكد من المعلومة ديت سيد ولد آدم أفضل خلق الله أفضل إنسان خلق على وجه الأرض نايم على الحصير والحصير مأثر في جنبه الشريف آه والله بقول لك الحديث رواه الترمذي بسند صحيح ياه معقول النبي ينام على الحصير طب أنا زعلان ليه بقى لما أكون أنا فقير ولا ولا مرتبي ضعيف ولا ظروفي الصحية تعبانة ولا ولا ده سيد ولد آدم نام على الحصير والحصير مأثر في جنبه فإذا بواحد اتقدم هو جسمه نحيف قوي قوي لكن إيمانه في القلب كالجبال عارفين من هو عبد الله بن مسعود اللي ورد فيه حديث جميل قوي رواه احمد بسناد حسن انه في يوم من الايام كان طالع فوق الشجره عشان يقطع سواك للنبي صلى الله عليه وسلم فسقامه رفيعه جدا رجليه رفيعه فهو بيقطع السواك جت شويه ريح فهزت الاغصان فانكفأت ريح فانكفأت ثياب عبد الله بن مسعود فظهرت سقامه الرفيعه فالصحابه ضحكوا فقال النبي وقد غضب مما تضحكون قالوا نضحك من دقة صي رجلين رفيعة يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لهما سقان ابن مسعود اللي انتوا بتتريقوا عليه ديت لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد الله إذا موازين العباد عند ربنا تختلف تماما عن موازين رب العباد سبحانه وتعالى الحبيب المصطفى ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما عند مسلم رب أشعف أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو خبط على حد يقفل الباب في وشه لو أقسم على أنه لا يأتي الرجل السميع يطلع في الميزان يوم القيامة اللي واقف وسط فقير جدا في هذا الرجل قالوا حالنا ألا يسمع لو ما حدش يسمعه وإن نجح ألا يتجوز ما حدش يرضى يجوزه وإن شاء مين هو إنسان فسكت النبي مرة حسن من ملء الأرض أيها الفقير أنش ما تضايقش نفسك الحياة حلوة الحياة مستاهلة انك تزعل عشان في فلوس قليلة الحياة مش مستاهلة انك تزعل عشان منصبك قليل الحياة مش مستاهلة انك تزعل عشان انت ما عندكش بيت ملك ولا شقة تمليك يكفي ان انت تملك الايمان بفضل الله سبحانه وتعالى الشاهد نرجع لموضوعنا تعالوا نخش بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فداخلين فلقينا النبي نايم على الحصير وقد أثر الحصير في جنب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتقدم عبد الله بن مسعود اللي كنا بنتكلم عنه من شوية فقال يا رسول الله ألا نتخذ لك وطاء يعني فراشا لينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم واحفظ الكلمتين الحلوين دولت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل الدنيا كلها في عين النبي صلى الله عليه وسلم هي الفترة الصغيرة صحر فلقتش فرصة شيء الدنيا كلها سعدي يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة يوم القيامة المجرمين والمنافقين والناس اللي بعدوا عن ربنا هيقسموا يوم القيامة ان هم ما قعدوش في الدنيا دي غير ساعة واحدة بس قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم لا يعني أو هنا بمعنى بل لبثنا يوما أو يعني ساعات ساعتان أفحسيتم أنما خلقناكم عبثا هم إلينا نرجعون فعال أكبر كده بقول لك خد بالك مقاييس العبد عندنا أعظم من مقاييس العبد عند العبد اللي زيه وانت وغيرنا ممكن نعمل قيمة ويعني وقدر الإنسان الغني أو القوي أو صاحب المنصب إنما كل ده الله عز وجل لا ينظر إليه أبدا قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إيه قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر يقول صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح كما عند كما في البخاري عفوا كما عند البخاري ومسلم لو أن لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا مر علي ثلاث ليال وعندي شيء إلا شيء أرصده لديني بيقول لو عندي قد جبل أحد ذهب كنت أتمنى من جوايا أن أنا ما اشيلش منهم ولا مليم ولا خردلة ولا جرام ذهب إلا حاجة أرصدها للدين أما الباقي فيعني كله أتصدق به في سبيل الله سبحانه وتعالى الحقيقة طالعين فاصل لكن حقيقي قلبي موصول بقلوبكم وأنا حاسس أن أنتوا قدام عينيا أنا شايفكم بقلبي بالله عليك خليك معايا فاصل قصير وهرجع لك تاني كتر من الصلاة على النبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بنور نبي الوفاء أنت سبحانك ما قدرناك حق قدرك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك
الآن ولأول مرة يمكنك الحصول على حلقات برنامج نقطة من أول السطر للشيخ جاسم المطوع على جوالك كيف تقول لا بأدب كيف ترضى عن حالك أمن الدولة وأمن الأسرة ذهب الجنة مصنع الحب صلاة بلا حجاب كيف تعرف بالإسلام كيف تنام نومة هنية لتحميل الحلقات أرسل كود الحلقة في رسالة على الرقم المرادف لبلدك اتصل على الرقم المرادف لبلدك وادخل كود الحلقة ولمزيد من المحتويات زوروا موقعنا على الانترنت www.jawaleقرأ.com
بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فقير يا جماعة النبي كان عنده فلوس كتير قوي وكان بيجي له خمس الغداء لكنه كان لا يترك مالا عنده أبدا إلا ويتصدق هكذا وهكذا بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم ده أنا عايز أقول لك على موقف أغرب من الخيال بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم انت عارف ان في يوم من الايام واحد راجل مشرك جاء الى النبي فاراد النبي فرجل طلب مال طلب اي خ... اي مساعده فاذا بالنبي كان لسه خارج من غزوه وكان عنده غنائم كان عنده اغنام ما يعني ما بين جبلين في وادي كبير جدا جدا فاذا بالنبي يامر الرجل أن يأخذ تلك الأغنام التي بين الجبلين الرجل مش مصدق نفسه فقال ما بين الجبلين يا محمد قال ما بين الجبلين فأخذ ما بين الجبلين واستاقها ولم يبق شاة واحدة كان راجل يعني ما شاء الله يعني. فو- فذهب إلى قبيلته أول ما وصل ربنا ألقى الإسلام في قلبي خد بالك فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة أبدا ده ما بيخافش من الفقر أبدا ده بينفق بسخاء عجيب جدا صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك كان النبي كما عند البخاري كما وصفه ابن عباس قال كان أجود من الريح المرسلة شفت الريح المرسلة جاية قوية إزاي كان النبي قوي جدا في انفاقه صلى الله عليه وآله وسلم كان أجود الناس وأكرم الناس وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حينما يأتي جبريل ويدرسه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة اتعلموا الجود والكرم من الحبيب المصطفى تلاقي أبو بكر كما عند أبي داود بسند صحيح يروح يحط فلوسه كلها لما النبي ندبهم للصدقة وضع فلوسه كلها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك وأولادك قال تركت لهم الله ورسوله عمر بن الخطاب راح بنصف ماله بل في موقف عجيب جدا لعمر بن الخطاب في الانفاق شيء عجيب لما بقى امير المؤمنين جاله رجل اعرابي بسيط جدا ومعاه زوجته لابسه لبس مقطع وبنته لابسه لبس مقطع فقال يا عمر الخير جزيت الجنه اكسب نياتي وامهن وكن لهم في هذا الزمان جنه اقسم بالله لتفعلن يعني بيشحت بالعافيه فاهم ازاي؟ فقال عمر ولئن لم أفعل ماذا يكون قال إذا أبا حفص لأمضين أنا همشي قال ولئن مضيت ماذا يكون قال إذا والله عنهن لتسألن في يوم تكون فيه الأعطيات منا وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة فبكى عمر بن الخطاب ودخل وما كانش عنده غير حلة واحدة هي اللي يملكها ذهب بها إلى هذا الأعرابي وقال خذ يا أعرابي هذه إلى يوم تكون فيه الأعطيات منا وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة عثمان بن عفان يحفر بئر روما لكي يشرب منها المسلمين أو عفوا يشتري بئر روما لكي يشرب منها المسلمون ويجهز جيش العسرة رضي الله عنه وارضاه سيدنا عبد الرحمن بن عوف يتصدق ب 900 ناقة بأقتى بها وأحلاسها كانت لسه راجعة التجارة بتاعته من اليمن ومن الشام وأول ما وصلت التجارة آه، مشى إيه من قدام غرفة أمنا عائشة فاهتزت غرفة أمنا عائشة فقالت ما هذه الأصوات قالوا إنها أصوات نوق عبد الرحمن بن عوف أصوات الجمال بتاعته فقالت أجل هذا الذي يدخل الجنة بمالي فلما وصلت المقالة إلى عبد الرحمن بن عوف ذهب إليه وقال يا أماه أنت التي قلت كذا وكذا قال أنمن من الشلون قالوا بضعف الثمن قال لا قالوا بضعفي الثمن قالوا بخمسة أضعاف ولا نعلم تاجرا في أرض الجزيرة يعطي أكثر من ذلك قال لقد وجدت فمس- أو, أو ديك روم أو لكن ما حصل إن أنت جيت خلاص ما اليوم عدى فبيقول لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قد أفلح من أسلم استسلم وأطاع الله عز وجل قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا على قده بالظبط وقنعه الله بما آتاه الله وعند الترمذي بإسناد الحسن من أصبح منكم آمنا في سربه في بيته آمن عندك أمان من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه صحتك الله أكبر زي الفل عنده قوت يومي بس يعني الحمد لله أنت آمن في بيتك وعندك قوت اليوم ومعافى في بدنك النبي بيقول عليك إيه بيقول فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقول صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الترمذي أيضا بسند صحيح أنا بس عمال أقرب لك المسألة عشان تشوف إن الدنيا فعلا ما تساويش أمال بنخسر بعض عشانها ليه أمال بنقطع أرحامنا ليه أمال بنزعل ولادنا ليه وبنزعل أهالينا ليه وبنزعل أصحابنا وجيراننا ليه عشان ما تساويش ربنا جناح بعوضة قال صلى الله عليه وآله وسلم من كانت الآخرة همه شوف كلمة همه فيها استغامك من كانت الآخرة همه هياخد ثلاث ثمرات حلوة الله وجمع له شملة وفوق ده كله كمان هو مشغول بالآخرة وأتته الدنيا وهي راغمة طب إن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه شايف كل حاجة إن هو إيه لو ح- لو بيكسب في اليوم مليون جنيه يقول لك الدنيا الحالة جيم والسوق نايمة وكده يعني ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له منها يا الله ويجمع لك النبي كل الكلام اللي احنا سمعناه ده كله في جملتين كما عند مسلم قال الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر نوضحها صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم الحافظ ابن حجر العسقلاني كان قاضي القضاة في مصر زمان ده صاحب كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري وده أشهر كتاب في شرح صحيح البخاري في يوم من الأيام خارج وكان صاحب أبهة وجمال ومنظر وطول وعرض حاجة ما شاء الله وكان ثري وهو خارج قابله واحد يهودي فقير جدا ولبسه متقطع ومنظره يعني تعبان جدا فأول ما شافه قال يا إمام أريد أن أسأل عن شيء قال ما هو قال سمعت أن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم يقول الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر فبفس ما قاله نبيكم بما أنت من حالي وحالك إن شاء الله في جنة وأنا اللي في شقبيل إن الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر فحافظ ابن حجر أنا مع ما أنا فيه من الأبهة والجمال والثراء وكذا وكذا وكذا أعتبر في سجن بالنسبة لما ينظرني من النعيم في جنة الرب الرحيم لو مت على التوحيد وأنت ما مع ما أنت فيه من الضنك والضيق والشدة والفقر والشقاء تعتبر في جنة بالنسبة لما ينتظرك من العذاب النكال في نار جهنم لو مت على شركك وكفرك بالله جل وعلا فقال اليهودي أو كان نبيكم يقصد ذلك قال أجل قال فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان كده حبيبك صلى الله عليه وسلم علمنا بعد ما كلمنا عن الدنيا بالمنظر ده قال لنا كلمة حلوة قوي قال عايز ربنا يحبك ما خد بالك من حاجة احنا مش هننال أي خير في الدنيا ولا في الآخرة إلا إذا ربنا حبنا ربنا يحبك يا رب العالمين قولوا آمين شوف بقى النبي عليه السلام بيقول ايه واحد جاله كما عند ابن ماجه بسند صحيح قال له يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس أنا عايز أجمع بأن ربنا يحبني أوي أوي وبين أن الناس كلها برضه تحبني فقال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس وشوف ربنا بقى لو حبك قال صلى الله عليه وسلم فأن المولى عز وجل يقول لجبريل آه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به يقول س- سبحانه وتعالى لجبريل آه، يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم يوضع له القبول في الأرض بعد أن يقول جبريل لملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فتحب الملائكة ثم يوضع لها القبول في الأرض وده حديث رواه مسلم حديث البخاري أن المولى عز وجل يقول وما يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه هو يا حبيبي عايزك تتفاعل مع مواقف النبي وعايزك تتفاعل معانا بال SMS لاخر الحلقه ولاخر الاسبوع ان شاء الله عشان نشوف ايه الاسئله اللي انتوا عايزين تسالوها ونجاوبكم عليها الحلقه القادمه ان شاء الله واخر حلقه نتلقى اتصالات ان شاء الله بعد الفاصل اللي جاي ان شاء الله. طيب تعالى نشوف بقى زهد النبي ما تصلى على النبي صلى الله عليه واله وسلم. زهد النبي النبي كان بيكلمنا عن الزهد هو كان عايش ازاي أظن أول موقفين أنا ذكرتهم في الحلقة في الأول أظن يعني بيوضحوا لك كيف كان النبي زاهدا صلى الله عليه وسلم نايم على الحصير وقد أثر الحصير في جنبه وقلت لك أن النبي ما كانش فقير النبي كان غني لكنه كان لا يترك مالا عنده أبدا صلى الله عليه وآله وسلم الغرفة ضيقة وغرفه كلها ضيقة كلها ضيقة صلى الله عليه وسلم وكان يستطيع أن يسكن في تسع قصور لكنه كان يترك الدنيا وكان يقبل على الآخرة صلى الله عليه وسلم أنا هقول لك بقى حاجة حلوة اهو أنت عارف كان أكتر دعاء النبي كان بيقول إيه كما في البخاري ومسلم كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا يعني ما يكفي لقوت اليوم ولا يفيض طب ده في دعاء تاني كمان ودعاء جميل جدا الدعاء الثاني رواه ابن ماجه باسناد صحيح أن النبي كان يدعو يقول اللهم أحيني مسكينا الله النبي بيدعو الدعاء ده آه اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يا خبر أبيض واحنا بندعو الدعاء ده يا رسول الله ما دمت انت دعيت الدعاء ده وخد بالك مش مسكين يعني لازم يكون معكش فلوس ما انت ممكن تبقى مليونير وتبقى من جواك مسكين حاسس بافتقار وذل إلى الله وانكسار بين يدي الحق سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي مسلم عن عمر بن الخطاب أنه قال والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم كله يلتوي يتلوى يعني فاهم ازاي؟ ما يجد من الدقل اللي هو رديء التمر ما يملأ به بطنه ده سيد ولد آدم يا جماعة سيد ولد آدم طول اليوم يتلوى مش لاقي مش لاقي شوية تمر من أرض أنواع التمر ده صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا نشوف حاجة تانية أمنا عائشة كما في الصحيحين عن عروة بن الزبير أنها كانت تقول لعروة والله يا ابن أختي إن كان ليمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة في شهرين متتابعين ولا يوقد في أبيات رسول الله نار قال فما كان يعيش يا خال شهرين كاملين ما تولعوش النار ولا مرة فما كان يعيشكم يا خال قالت الأسودان التمر والماء يا الله في يوم من الأيام حصل موقف عجيب جدا جدا أن النبي كان خارج إيه اللي حصل قابل أبو بكر وقابل عمر والاتنين راحوا في مشوار جميل قوي قوي إيه اللي حصل في المشوار دوت خلي المشوار ده بعد الفاصل الأخير ده إن شاء الله نرجع لكم بعد دقيقة واحدة خليك معايا كتر من الصلاة على النبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفاء
اللهم إنا نستغفرك لما تبنا إليك منه ثم عدنا فيه ونستغفرك لما وعدناك من أنفسنا ثم لم نوف لك إياه ونستغفرك للنعم التي أنعمت بها علينا فتقوينا بها
مشتريات ضخمة فائضة عن الحاجة من أجل رفاهية زائدة أطنان من الطعام يلقى في المزابل من أجل تفاخر اجتماعي هل نحن بالفعل مجتمعات استهلاكية من الدرجة الأولى إلى أين تذهب أموالنا هذا ما سنناقشه مع الدكتور عائض القرني في الحلقة القادمة من برنامجكم السلام عليكم
البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي تعالوا نشوف النبي كان راح فين النبي خارج في وسط ال- ال- يعني في وسط اليوم كده وجعان جدا جدا فقابل مين قابل أبو بكر إيه اللي أخرجك يا أبو بكر قال له الجوع قال له وانا برضه ما اخرجني ولا برضه ما اخرجني الا الجوع فراح مقابلين هم مرتين بين عمر بن الخطاب آه ما اخرجكما يا رسول الله قال ما اخرجني الا الجوع وقال وانا والله ما اخرجني الا الجوع الثلاثه راحوا لمين راحوا لواحد صحابي وردت روايه الحديث في البخاري ومسلم لكن وردت الروايه ديت عند الترمذي ان الصحابي ده كان اسمه ابو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه وارضاه خبطوا عليه لقوه مش موجود زوجته طلعت آه، مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم أين أبو أين أبو الهيثم بن التيهان قال لها قالت له ده بس بيجيب لنا شوية تمر من على الشجر راحت مناديه عليه جه قال والله ما أحد أكرم أضيافا مني أنا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيتي أبو بكر وعمر يا- يعني ما فيش في الدنيا حد عنده ضيوف أحسن من الضيوف اللي عندي فراح جاب لهم تمر ورطب وراح ذبح لهم شاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم له إياك والحلوب اللي انتوا بتحلبوها ما تذبحهاش اذبح واحدة ما تكونش ايه ما تكونش بتحلب يعني فالمهم جاء إليه وذبح الشاة أكل النبي من التمر ومن الرطب وأكل من الشاة هو أبو بكر وعمر وأبو الهيثم ثم قال للصحابة أكلتم من هذا الطعام خرجتم طعمكم الله من هذا الطعام والله لتسألن يوم القيامة عن هذا النعيم الله أكبر إن ربنا أكرمك بأكلة زي كده أشكر فضل ربنا سبحانه وتعالى اعلم إن كل النعم جاية لك من عند المولى سبحانه وتعالى طيب سؤال صغير إيه هو الرزق؟ إيه هو الزهد الأول؟ هو الزهد معناه أن أنا ما يكونش معايا؟ قيل للإمام أحمد أيكون رجل عنده ألف دينار ويكون زاهدا قال أجل إذا كانت في يديه وليست في قلبه جميل قوي إن أنا يبقى معايا مليار جنيه مليار دولار إن أنا أكون من أغنى الناس لكن الفلوس دي كلها فين؟ في إيديا مش في قلبي بمعنى ان انا لو دعيت للانفاق انفق لو دعيت لزكاة مالي أت- ازكي يا جماعة الخير والله الذي لا اله غيره لو ان اغنياء المسلمين دفعوا زكاة مالهم ما وجدنا مسلما فقيرا على وجه الارض ولكن لما الاغنياء الا من رحم الله طبعا لما كتير من الأغنياء بخلوا بزكاة أموالهم إيه اللي حصل نزعت البركة من أموالهم وبقي بقية المسلمين فقراء لكن يا جماعة أخرجوا عندك يقين في كلام ربنا طبعا مصدق ربنا سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله قيل قال جل وعلا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين مصدق النبي مصدق النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال ثلاث أقسم عليهن النبي لما يقسم يبقى حاجة كبيرة قوي حاجة الناس مش مصدقينها رغم أن النبي مصدق صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين وما ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي ونفسي وروحي قال صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسم عليهن أول حاجة ما نقص مال عبد من صدقة معاك كام؟ معاك ألف دولار؟ تصدقت بكام؟ ب 100 دولار؟ ما بقوش 900 لا العشرة اللي طل- طلعتهم دولت بقوا بمقام 7000 بقوا مقام 700 700 دولت بفضل الله في كل صدقة ب 700 يبقى في 10 يبقى ب 7000 يبقى معاك 7000 وضيف لهم ال 900 يبقى 7900 دولار ويمكن أكتر من كده بفضل الله مقاييس البشر شيء ومقاييس رب البشر س- س- شيء سبحانه وتعالى ما هو الرزق؟ ايه هو الرزق يا جماعه؟ تعالوا نشوف كده في عجاله سريعه. ايه هو ايه الرزق بالظبط؟ اصل الناس كتيره فاكره ان الرزق هو الفلوس وبس. لا اخويا حبيبي الرزق مش هو الفلوس وبس. قال جل وعلا: قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه، وينفقوا ايه؟ مما رزقناهم. ربنا رزق فلان المال ورزق فلان الصحة وانت الجاه المنصب الإسلام رزق حفظ القرآن رزق طلب العلم والدعوة إلى الله رزق والصبر رزق و- واللين رزق والخلق الحسن رزق وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر الله إيه ده يبقى الأرزاق أنواع كتيرة جدا آه ده أنا عايز أقول لك حاجة كمان إن أبواب الرزق غريبة جدا إن ربنا لما بيعطيك رزق أخويا وحبيبي لما يحرمك من الرزق ده ما بيحرمكش من الرزق إلا عشان يديك ضعف الرزق ده ندي أمثلة ندي أمثلة بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم الطفل الجنين في بطن أمه مصدر رزقه يا جماعة الحبل السري يبقى مصدر رزق واحد هو الحبل السري فأول ما يتولد ينقطع الحبل السري انقطع سبب الرزق فربنا يعطيه ضعف أسباب الرزق يعطيه ثديين لأمه يرضع منهم فضل الله سبحانه وتعالى فإذا فطم الطفل بعد سنتين من الرضاعة ربنا هيحرمه من مصدرين للرزق ويديله أربع مصادر طعامان وشرابان النبات ولحم الحيوان والشرابان اللبن والماء طيب ولما يموت يبقى اتحرم من أسباب الرزق الأربعة فيخلف عليه الثمانية اللي هم أبواب الجنة الثمانية واضح الكلام ده صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم النقطة الثانية اللي عايز أقولها وهي نقطة في غاية الجمال وأنا هختم بنقطتين صغيرين ونستقبل اتصالاتكم وهقول بقى إيه الهدايا الجميلة اللي وصلتني في ال SMS طول الأسبوع ده إن شاء الله سبحانه وتعالى نقطتين أختم بهم الحلقة بعد إذن أستاذ شريف آه، النقطة الأولانية إن كل الناس يقينا يا جماعة يقينا كل الناس متساويين تماما في مسألة الرزق الغني والفقير والوزير والغفير إيه ده؟ ده كلام جديد أول مرة اسمعه صدقني يقينا هتلاقي واحد غني بس زوجته تعبانه وتلاقي قدامه واحد فقير بس زوجته مريحاه هتلاقي واحد غني بس عنده أمراض وتلاقي واحد فقير وصحته تفلق الحجر هتلاقي واحد وزير بس عنده مشاكل كتير وتلاقي واحد فقير بس ما عندوش مشاكل خالص خدت بالك فكل واحد ربنا اداله أرزاق متوزعة وهديك مثالين صغيرين واحد مليونير أو ملياردير هفترض لو ان عنده 10 قصور كل مكان في العالم ليه قصر فيه وعنده 10 شركات من اكبر الشركات اللي في العالم وعنده آه، اربع زوجات مكمل الكتيبه وعنده آه، 30 ولد وعنده وعنده وعنده فلوس لا تقدر ومرة واحدة أصيب هذا الرجل ربنا يعافيك يا رب بشلل رباعي لا يتحرك منه أصبع واحد لو سألناه دلوقتي بالله عليك وجاوب عليا بالله عليك تجاوب دلوقتي لو سألناه تدفع كام ونرجعك تمشي وتتحرك زي أي واحد بالظبط كده أدفع كل اللي حيلتي وارجع تاني شفت قد إيه أنت بتملك ثروات قد إيه طب ناخد عينيك ونديك مليون دولار لا طبعا ولا ب 100 مليون دولار طب ناخد ودانك ونديك مليون دولار طب ناخد لسانك طب ناخد ايديك ورجليك ونديك 100 مليار لا يا عم الله يبارك فيك عندك كنوز بس وقليل من عبادي الشكور هديك مثال تاني دي حقيقة بقى واحد مليونير مرة معدي على أرض فلاحين عندنا في مصر فوجد بعض الشباب الفلاحين الفقراء قاعدين بياكلوا أعزكم الله آه، عيش ومش وبصل وحاجات كده يعني واخد بالك فجأة والراجل معدي واحد من الشباب دول بيقول ايه ادي يا عم الناس اللي عايشه ولا بلاش فراح الراجل م- ايه مفرمل وراح راجع له فالشاب خاف قال له ما تخافش يا حبيبي تعالى انت بتقول ادي الناس اللي عايشه طب ايه رايك تيجي, تيجي نبدل مع بعض والله العظيم يا ابني اعمل معاك الصفقه وادي دفتر شيكات اهو وحالا اتنزل لك عن كل ما امتلك انا يا ابني عندي 10 عربات مرسيدس وعندي أربع فلل وثلاث شاليهات وعندي مصانع وعندي مل... مل... يعني ملايين في البنوك بس عندي في, مع... في نفس الوقت عندي سرطان وعندي مرض السكر وعندي الضغط وعندي كذا وعندي كذا وقعد يعدل له شويه امراض فالتاني قال له لا يا عم الله الغني مش عايز منك ولا حاجه ده انا الحمد لله دلوقتي صحتي تفلق جبل الحمد لله رب العالمين احمد ربنا احمد ربنا على نعمة الصحة وقليل من عباد الشكور عشان كده بقول اللي مش راضي عن عيشته مش راضي ليه ارضى بقضاء ربنا اللي بياكل حرام بياكل حرام ليه خد بالك اللي بياكل حرام ده هو بياكل رزقه بس استعجل وخده من الحرام ولو استنى شوية هياخده من الحلال النقطة الأخيرة اللي اختم بيها قبل ما نتلقى اتصالاتكم عايز اقول ل- لأي فقير عايش على وجه الأرض أخويا وحبيبي هبعت لك رسالة صغيرة احمد ربنا احمد ربنا ان انت فقير ما تضايقش نفسك ما تزعلش هي أق- هي اقدار ربنا ان ده يبقى فقير وان ده يبقى غني وان ده يبقى وزير وده يبقى غفير عشان كلنا نكمل بعض ربنا بيحميك من الدنيا ده رقم واحد معقوله اه طعم الحديث رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يحمي عبده من الدنيا وهو يحبه كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام والشراب تخافون عليه حالا يجي لك الدكتور يقول لك اوعى تاكله كذا وكذا لانه ممكن يتضر والمرض يتضاعف فيجي يطلب الاكل تقول له لا انا مش مستخسر فيك بس خايف عليك هي دي بقى ولله المثل الاعلى هو مش مستخسر فيك بس خايف عليك واضح ادي اول حاجه ثاني حاجه ما حدش يحسدك انت فقير ما حدش يحسدك كتير من الاغنياء بيقولوا احنا بنموت من الحسد متبهدلين من الحسد متبهدلين من العين متبهدلين من العين تعبانين من العين خدت بالك طيب ثالث حاجة ورابع حاجة دول بسرعة كده عشان نتلقى اتصالاتكم الجميلة إن شاء الله إن أنت أخويا وحبيبي الفقير والله الذي لا إله غيره هتنسى كل شقاء وبلاء مع أول غمسة في جنة الرحمن عندك دليل عندي حديث رواه مسلم إن حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة هو عاش حياة فقيرة جدا وابتلي ابتلاءات شديدة لكنه من أهل الجنة فيغمس غمسة غمسة واحدة في الجنة فيسأله الله عز وجل عبدي هل رأيت بؤسا قط هل مرت بك شدة قط فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط آخر نقطة هتخش الجنة قبل الأغنياء 500 سنة معقولة أي نعم والحديث رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل أغنياء ب 500 عام أي بنصف يوم بس خد بالك الإمام ابن القيم بيوضح حتة حلوة قوي قبل ما نخش على الاتصالات على طول بقى ان بيقول وليس معنى الأسبقية ان رفعة الدرجات هتكون أكتر بالعكس ممكن يكون الفقير بيخش قبل الغني عشان الأغنياء ما يزعلوش برضه ممكن الفقير يخش قبل الغني ب 500 سنة اللي هي نصف يوم ويجي الغني بعديه يخش درجات أعلى من الدرجات اللي فيها الفقير لكنه يخش بعده واضح يا جماعة يعني إذا الغني اللي بينفق وبيتصدق وبيزكي و ممكن يتأخر في الدخول شوية بعد الفقير عشان ربنا بيجبر كسر الفقير لكنه لما يخش يلاقي الفقير في الدرجة دي وهو فوقيه ب 10 درجات وما بين الدرجتين مسيرة 100 سنة أنا دلوقتي عايز أتلقى اتصالاتكم الحلوة وهنقول الهدايا نقول الهدايا الأول يا الشريف ولا الاتصالات الأول؟ طب نقول الهدايا بسرعة عشان نفرح الناس أم أدهم والأخت نسرين والأخت هدى وابتسام وأسماء ونهيرة قالوا احنا لبسنا النقاب هدية للنبي صلى الله عليه وسلم الأخت مروة قالت هديتي إصلاح ذات البين يعني إصلاح بين الناس والتذكير بصلاة الفجر الأخت إلهام الزقازيق قالت كان لبس ضيق ودلوقتي خليته لبس فضفاض الحمد لله الحقيقة الاسم كان مكتوب غريب أنا ما اعرفش هو الاسم صح ولا لا آه، بجة محمد هي سنتين ونصف قالت حفظت الأنشودة بتاعت البرنامج حسين السيد قال قطعت منتجات اليهود نبيل من المنيا قال تركت ذنبي كان بقالي عليه 17 سنة هدية للنبي صلى الله عليه وسلم أحمد قال جمعت الكتيبات الإسلامية اللي عندي كلها ووزعتها على أصدقائي في أخت ما ذكرتش اسمها لكن بعتت هديتين جمال جدا قالت قفلت الكوافير بتاعي اللي كان فيه يعني كم بقى تزيين المتبرجات ولبست الإسدال أخت لبنى وسهى وأم محمد وسميحة لبست الملحفة وبدأت تصلي أحمد إبراهيم وسيد محمد وبسيوني قالوا تركنا التدخين آه، إحسان وزوجها عبد الرحمن وأولادهم بينتظروا البرنامج بفارغ الصبر وبيعلموا بي- بيعملوا بكل اللي بنقوله في البرنامج طب نتلقى اتصالات ونكمل الهدايا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله الأستاذ عواطف السلام عليكم كيفك يا شيخنا الحمد لله ربنا يعزك يا رب الله يبارك فيك وإن شاء الله تكون كلها في ميزان الحمد لله بخير ربنا يعزك يا رب بتمنى انك تدعي لي بالزوج الصالح والثبات ان شاء الله ولامي العمر إن شاء الله.
ربنا يرزقك ويرزق كل أخواتي اللي قاعدين قدامي الآن بالزوج الصالح إن شاء الله ويثبتكم يا رب ان شاء الله هديتي للرسول يعني ما بعرف ايش بقدم له هديه لانه اكبر من كل الهدايا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام آه، يعني الحمد لله تركت المسلسلات والاغاني والافلام الله يكرمك يا رب وان شاء الله يعني يعني نويت وان شاء الله بترك يعني تركت يعني باذن الله لمس الحواجب يعني الله يكرمك يا رب ويبارك فيك وبقول ل- لسيدنا يعني لرسولنا اني بحبه كثير وبتمنى اسكن معاه في الفردوس ان شاء الله يا رب يجمعنا جميعا بيه في الفردوس يا رب وبسال رب العافيه العظيم اني يعافيك من كل مرض يا يطول عمرك رب ان شاء يا الله رب الله يبارك فيك جزاكم الله خير اختي الفاضله ربنا يحفظك بتمنى بتمنى منك تعطيني رقمك اذا سمحت يعني من كنترول حاضر عينيا يا اخت عواطف ربنا يحفظك وبالله عليك بسالك بسالك انك تدعي لي بالله حاضر، عليك حاضر ادعي والله.
لي ولاهلي بكل الهدايه حاضر والله ربنا يحفظك يا اخت عواطف وانتوا دعوا لنا ربنا يبارك فيك يا رب الله آه، يبارك مين معانا يا فيك.
استاذ شريف استاذ امجد من القاهره السلام عليكم السلام عليكم
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ الجليل ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين
أه، أحبك في الله حبك الذي اعتني فيه ربنا يعزك ويحفظك اتفضل يا اخ امجد شيخ الجليل أسألك أه، أن تدعو إليها بالتوفيق إلى طريق الهداية ربنا يحفظك يا رب ويوفقك للهداية إن شاء الله ويهدي جميع جميع وأطلب المسلمين منك وأرجو منك رجاء أسألك أنت أن تجيب لي حاضر اتفضل
أن تدعو أه، أن تدعو لي وأيضا أن تغ- أه، أن تنشد لنا بصوتك الجميل في نهاية الحلقة أنشودة باهرة حاضر والله لو لو تبقى وقت ان شاء الله أنا- انا عامل حساب النهارده على الانشوده والله بس لو تبقى وقت ان شاء الله حاضر يعني حاضر يا امجد طب نكمل بسرعه الهدايا عشان ما يزعلوش الاخت جيهان قالت علمت اخواتي الصلاه وقيام الليل الاخت مروه مصطفى قالت بكلم الاخوات الملتزمات وغير الملتزمات عن درس الاثنين بتاعه ودرس الثلاث الاستاذ محمود عبد العزيز وسليمان محمد واحمد وصفي ومنى السويني بيصلوا على النبي كل يوم ألف مره يا بختهم فاطمه غضبان بتقول زوجي بدا يصلي الفجر آه واحد صياد سمك حاجه من ضمن الهدايا الجميله قوي قال هخلي صيد يوم في الاسبوع صدقه للفقراء هديه للنبي آه، أم حسين قالت هجهز فتاة يتيمة عشان تتجوز الأستاذ أنور محمد هيساعد 20 طالب مجانا في مادة المنعم هيشتري 1000 مصحف ويوزعهم على الناس الأخت أم سامح قالت صالحة أختي كانت مخصمها من زمان وواظبت على الصلاة الحقيقة عايز أقول قبل ما ننسى عايزين نقول الواجب بتاع الأسبوع ده يا جماعة عشان ما حدش ينسى أولا ما ننساش ابعتوا لي SMS بالأسئلة اللي أنتوا عايزينها الحلقة اللي جاية هتبقى إجابات إن شاء الله على الأسئلة بتاعتكم إن شاء الله طب معانا تليفون سلام عليكم السلام الأستاذ- عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
معلش يا س- يا شيخ لو سمحت بدك تدعي لي الذرية الصالحة ربنا يرزقك بالذرية الصالحة يا رب وكل من حرم من الذرية يا رب العالمين اتفضلي يا أختي وادعي لي ربي يهديه جوزي للطريق المستقيم انا وياه وربي ينجحنا في حياتنا إن شاء ربنا الله.
يهديكم ويحفظكم يا رب وينور بيتكم بالإيمان والطاعة يا رب العالمين و...
ما تنساش يا دك- يا شيخ رحمة حاضر.
والديك يا شيخ انك تدعي لي في- في الغيب حاضر في والله.
الغيب في كل في صافي إن شاء الله سأدعو لكم في الثلث الأخير من الليل إن شاء الله ربنا ان يحفظكم شاء يا الله رب الله العالمين يبارك فيك طيب عاي... رضوان معانا من القاهرة روان اه معلش الأنس الأستاذ روان اتفضلي يا أستاذ روان السلام عليكم الأخت روان طب يظهر الاتصال انقطع آه الواجب بتاعنا الاسبوع ده يا ريت لو معاك احنا قلنا لحد يعني كل اول حلقه يا ريت تخلي معانا ورقه او قلم عشان نكتب الواجب الواجب الاسبوع ده ان شاء الله كما تعودنا صيام الخميس اللي هو اللي جاي ده والاثنين اللي بعده اللي هو قبل ما نلتقي بيوم واستغفار وصلاه على النبي وكلمة الحمد لله عشان احنا بنقول النهارده عايزين النهارده بقضاء ربنا والنهارده بالرزق اللي ربنا قسمه لنا يبقى استغفار والحمد استغفر الله والحمد لله والصلي على رسول الله ألف مرة إن شاء الله ويا ريت الأغنياء بقى يتصدقوا عشان ربنا يكرمهم إن شاء الله طب هل في وقت نقول القصيدة ولا طيب خير إن شاء الله يا رب أستاذ خالد من السودان السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف الأخبار؟
يا رب يعزك ويحفظك يا رب العالمين ويحفظ أهل السودان الحمد لله رب العالمين اتفضل أستاذ خالد آه أنا كنت من الأغنياء كويس وربنا سبحانه وتعالى ابتلعني لأنه أنا فقدت قروشي كلها أو الأموال بتاعتي كلها فاكتشفت المسألة دي كلها إنه أنا فقير إلى رحمة الله سبحانه وتعالى معلش ما فهمتش والله يا أستاذ خالد معلش أنا آسف آه، ما فهمتش السؤال أنا تعرضت لمصيبة في المال اه تعرضت لمصيبه في المال ربنا يا رب يعوضك كل خير اللهم آمين فاكتشفت بعد المسألة دي كلها إنه أنا فقير إلى رحمة الله سبحانه وتعالى طبعا كلنا فقراء لرحمه ربنا ربنا يحفظك يا رب اللهم آمين.
ولا تحزن على فوات المال يا اخي خالد والله العظيم اهم حاجه ان يبقى على الانسان ايمانه حضرتك لو تتذكر يا استاذ خالد فاكر صهيب الرومي لما حب يهاجر من مكه الى المدينه ورا النبي والمشركين قالوا له جئتنا صعلوكا ولا مال لك واليوم بعد ان اصبحت غنيا تريد ان تذهب بهذا المال فقال لهم اذا دللتكم على مالي تتركوني اذهب الى النبي قالوا بلى دلهم على ماله كله ويعني تخلص من مال جمعه في 13 سنة عشان يذهب إلى النبي فإذا لما به لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالمولى عز وجل ينزل قوله عز وجل ومن الناس من يشري نفسه أن يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد ويقابله النبي كما عند مسلم ويهش ويبش في وجهه ويقول ربح البيع أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى ربنا يحفظك ربنا يحفظك طب الحقيقة الناس طلبوا قصيدة صغيرة كده هنقولها بمناسبة بقى حب الدنيا والحرص على الدنيا النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها أين الملوك أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها وديارنا لخراب الدهر نبنيها كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها إن المكارم أخلاق مطهرة الدين أولها والعقل ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والفضل ساديها والبر سابعها والشكر ثامنها والصبر تاسعها والدين باقيها لا تركنن إلى الدنيا وزينتها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها وعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها أنهارها لبن مصفى ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله تسبح الله جهرا في مغانيها فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع بحبكم في الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا